بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاصرة المباركة للحبيب محمد وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك معاشر الإخوة الأعزاء كنا في درس الفتح الماضي نذكر أحكام الحقوق الزوجية المشتركة بين الزوجين وقلنا إن هذه الحقوق خمسة حل المعاشرة وحرمة المصاهرة وحسن المعاشرة وبعد ذلك ثبوت الميراث وبقي الكلام عن الحق الخامس وهو ثبوت النسب اللي حب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه يقول اللهم صل عليه ثبوت النسب إذا ولد للزوجين فإن المولود يثبت نسبه بهما ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أدخلت على أهلها من ليس منهم فقد برئت منها ذمة الله حكم النبي عليه الصلاة والسلام أي واحد تأتي بولد غريب عن أبيه ثم بعد ذلك تدعي أنه ابن أبيه وهي كاذبة فإن ذمة الله بريئة منها وأيما رجل أنكر ابنه وهو يعلم أنه ابنه احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد نسب له مكانته وله حرمته وله حكمته في شريعة الحبيب محمد ولذلك حرم الإسلام الزنا وحذر من القرب منه لأن الزنا ينبني عليه ضياع الأنساب بل وحرم على الإنسان أن يزوج ابنته لرجل زاني الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين نسب أيما امرأة أدخلت على زوجها ولدا أو أنثى وهي تعلم أنه ليس من زوجها وادعت أنه ابن زوجها فإن ذمة الله قد برئت منها فإذا ما أنكر الرجل ابنه وهو يعلم أنه ابنه فإن الله يحتجب عنه يوم القيامة ويفضحه على رؤوس الأشهاد فاللهم اصب عوراتنا وآمن روعاتنا ولذلك اسمع كلام الحبيب النبي محمد يقول ايه النبي إن من أكبر الكبائر أن يدعي الرجل إلى غير أبيه إن واحد يروح يجيب عيل ويقول ده ابني كبيرة من الكبائر لأن حينبني على هذا تحليل الحرام وتحريم الحلال جاب ولد غريب وقال ان ده ابنه حرب بيه ورثبه ايديه الولد في الواقع ليس ابنا له يبقى حينبني على ذلك انه سيبيح له الجلوس مع زوجته وهو اجنبي عنها والخلوة بزوجته على انها امه وهي ليست اما له فقد احل ما حرم الله ثانيا سيرث فيه بعد موته وهو ليس من اهل ارثه فيكون قد احل ما حرم الله وحرم ما احل الله ولذلك الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا العمل من أكبر الكبائر والله يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله سمعوا الصلاة على الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام وبارك على سيدنا محمد اللهم صل على النبي هذه الحقوق المشتركة بين الزوجين اللهم صل على النبي حل المعاشرة حرمة المصاهرة حسن المعاشرة ثبوت الميراث ثبوت النسب فما هي الحقوق الخاصة بالزوجة أنا عايز أسمع الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وبارك على سيدنا محمد الحقوق الخاصة بالزوجة قال لك الحقوق قسمان حقوق مادية وحقوق معنوية الحقوق المادية هي المهر والنفقة والحقوق المعنوية هي العدالة بين الزوجات إذا كن أكثر من واحدة أول شيء المهر والإسلام شرع المهر لأن فيه ترضية لنفس الزوجة والله قال في ذلك وآتوا النساء صدقاتهن نحلة صدقات جمع صدقة والصدقة هي الهبة والهدية الخالصة فأنت لا تدفع المهر لتشتري به الزوجة إنما تدفع المهر لترضي به نفسها ويكون هبة خالصة لها بدليل أنها لو تنازلت لك عن المهر وقالت لقد وهبتك المهر وجعلته في ذمتك خالصا فإن الله يقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وبارك على سيدنا محمد اللهم صل على النبي كم شرع المهر عشان يبقى هدية خالصة إلى الزوج لأن ربنا بيقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقال في آية تانية وللرجال عليهن درجة درجة القرآن فيوم ينعكس الوضع وتصبح النساء قوامات على الرجال فالويل كل الويل للأمة ولذلك اسمع معايا كلام الحبيب المصطفى بيقول ايه النبي اللهم صل على النبي بيقول إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض أولى بكم من بطنها وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض أولى بكم من ظهرها ده كلام النبي الإسلام لما بيشجع على الزواج بيقول إن المهر مش ثمن بيع وشراء لأن الآدمية لا يباع ولا يشترى انما النص هدية خالصة يرضي الرجل بها نفس زوجته ولذلك سمعني كده الصلاة على الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام النبي كان بيقول اقلهن نصرا اعظمهن بركة لما واحد يقول له يا رسول الله انا عايز اتجوز قال له معاك مصر معايش فلوس قال له التمس ولو خاتما من حديد راح وديه للنبي قال له مش لاقي ولا خاتم من حديد معهوش فلوس خالص النبي هيقول ايه؟ هيقول له اقعد من غير جواز؟ لا ده النبي عايز يزوج الشباب كله لان الزواج هو البديل الشرعي للحفظ والعنايه فالنبي قال له أتحفظ شيئا من القرآن قال له أحفظ طبعا قال له تزوجها بما تحفظ من القرآن يبقى القرآن مهر لها وكفى بالقرآن مهرا قال له النبي بيقول هذا الكلام ليه النبي بيقول هذا الكلام مش عايز يعقد مشكلة الزواج لأن أي مجتمع يعقد فيه الزواج لابد ان يكون الانحراف بديلا عن الزواج ولذلك قال الله تبارك وتعالى وهو اصدق القائلين ولا تقربوا الزنا ما قالش ولا تزنوا قال ولا تقربوا الزنا ايه الفرق بين ولا تزنوا وبين ولا تقربوا الزنا لو كان قال ولا تزنوا يبقى يباح للواحد انه يمشي مع واحده يقول لك ده حب وغرام يباح لواحد انه يقفل الباب وهو وواحده اجنبيه ويضمر احمر يباح لواحد انه يقبل واحده اجنبيه ويقول لك ما هو الزنا ولذلك ربنا قال ولا تقربوا يعني قرب الزنا محرم عليكم القرب هو ايه هو اللمس والقبله والخلوه والنظره المريضه اقفل الباب اقفل الباب من اوله لان الالف بتجر للباء والباء بتجر للتاء وبعدين الانسان يجد نفسه بين احضان الشيطان اسمع معايا كلام الحبيب المصطفى ما من يوم يصبح الا وملك ينادي ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال يا سلام فلما السيدة فاطمة لما النبي سألها سؤال بيقول لها ما خير علاج للمرأة يا فاطمة قالت يا أبتاه ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال فقال لها السيد الجليل محمد الحق أنك بنت محمد وأنك من بيت النبوة يا فاطمة ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وما وقع الناس فيما وقعوا فيه إلا عندما تساهلوا في الاختلاط ولذلك ببص الاقي الشباب الواحد على طول ما هو في بلده في الريف كويس ساعة ما يجي هنا عشان يجي في مصر يكمل تعليمه ذاك النهار الاسبوع اللي فات طالب ذاكر بيقول مش عارف اذاكر ومش عارف اكل ومش عارف انام ليه يا ابني في ايه؟ قال لي مشغول بايه؟ هي مين يا جدع اللي مشغول بايه؟ اهي واحده ضحكت له ضحكه كلمته كلمه استلف منها كتاب الكيمياء لقاها حاطه صورتها في الكتاب جوه فقال لك لا دي مشغوله بيك بدليل انها حطيتها في الصوره على صورتي يا اخويا طب ما يمكن نفسها جوه الكتاب انت قاعده صوره وليه تستلف منها كتاب ما تخليش بحالك وزي المدوش وبقاله من اول السنه ما ذاكرش وفاضل على الامتحان شهرين يقول يا ترى هقدر احصل فيهم اللي فات ولا لا يا ابني انت مالك ومال هذا الطريق ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تركت بعدي فتنه اشد أشد على الرجال من النساء قلت له يا ابني انت رسالتك تقيم الصلاة في اوقاتها وتحقق قول الله تعالى اقرأ كتابك لانه يوم الامتحان سيقال لك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا دي رسالة الطالب طالب الحبوب ما ينفعش الطالب الروميو ما ينفعش كل ده كلام فارغ ده قيس لما مشي في البليله كان بيقول أصلي فلا أدري إذا ما ذكرتها أثنتين صليت الضحى أم ثمانية أراني إذا صليت يممت نحوها وجهي وإن كان المصلى ورائية يعني مش عارف الإبل مقبول بدماغه مش عارف صلى اثنين صلى ثمانية فده مرض والعياذ بالله ويسموه حب هو خراب بيوت ورسوب في امتحانات وفشل في الحياة وأمراض السيلان والزهر والقرحة الأكالة وقد صدق الله إذ يقول إنه كان فاحشة وساء سبيلا سمعوا الصلاة على الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام كمان مرة يا جماعة زيدوا النبي صلاة عليه الصلاة والسلام بيقول إيه النبي بيقول من يمن المرأة
الله يكرمك خفة مهرها الله يكرمك ويسر زواجها وحسن خلقها شوف المرأة الميمونة المباركة يعني انت يبقى الزواج مبارك اذا توافر في المرأة ثلاثة شروط ثلاث شروط الشرط الاول خفة المهر لو كان المهر تقيل تبقى جوازة مهددة من اولها هيقول لك انا عايز 400 و500 زي جماعة الممثلين يقول لك المقدم ربع جنيه والمؤخر 1000 عشان خاطر يكتفه العيشة تبقى سيئة عايز يخلص يقول لك هتدفع 1000 جنيه مؤخر منين؟ يبقى المسألة مش مسألة فلوس المسألة مسألة نية سليمة ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا شوف القاعدة من القرآن الكريم وألف علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم المسألة مسألة قلب سليم ما يجي لك واحد يخطب بنتك او اختك ما تسألوش الأول ما تقولوش أنت بتاخد كام إنما اسألوا الأول شوفوا مستقيم ولا منحرف ده السؤال المهم القرش في إيد الراجل المستقيم يساوي 10 جنيه قانون ربنا اسمه قانون البركة بيقول فيه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب حيث لا يحتسب هيبارك له هيمدله ربنا ما بيتعاملش بالواحد في واحد يساوي واحد ولا واحد في اتنين يساوي اتنين ربنا ما يتعاملش بلغة الأرقام ربنا بيتعامل بلغة الرضا وراحة البال ما تسألوش انت درجة كام ما تقولوش انت درجة فنية ولا كتابية ولا إدارية ما تقولوش هتترقى سنة كام لا شوف الأول مستقيم ولا لا إذا كان مستقيم اتوكل على الله ما تبعاش هم الرزق ما دام راجل مستقيم النبي قال فاظفر بذات الدين تربت يداك يعني يصير لديك كالتراب ربنا يبارك ولذلك النبي ما قالش إذا أتاكم طبيب أو مهندس أو ضابط فزوجوه لا لا ما هو ده الثلاثي اللي احنا طالعين فيه اليومين دول يقول الاول ايه يقول لك ضابط خلاص على بركه الله طب ما تسال شوف سلوكه آه مهندس خلاص انتهينا بدون ما نسال على ما تسال ممكن يكون بياخد 120 جنيه وفي اخر الشهر يستلف حد عارف حد عارف ما هو المستقيم ربنا بيبارك له اللي مش مستقيم لو ملك مال قارون كله فلا بركة فيما يكفر لأن راجل هيملى الثلاجة زي الشربانية هيروح يسهر طول الليل على موائد الخمر والميسر هيجي آخر الليل يترنح من شدة السكر مراته هتفتش جيبه هتلاقي فيها 100 صورة لوحدة ساقطة يبقى ال 120 جنيه عملوا ايه؟ جحيم حاجات تنتظر طول الليل في الشباك يا ترى ابوكم ما تشتريها ولا وبعدين الاخر يدخل المرمي طارش على نفسه ومحروس نفسه بالخمره وداخل ملخبط لا قعد مع عياله ولا عرف بيته ولا عرف حق استمراته والعيشة تبقى جحيم ولذلك النبي قال ايه النبي كان حكيم النبي كان عظيم النبي كان كريم قال ايه النبي قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الدين والخلق فزوجوه طب لو ما زوجناهوش يا رسول الله لو رفضناه قال إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير شوف كلام النبي النبي عايز مجتمع نظيف مش عايز مجتمع نصاب ولا مجتمع كذاب سيدنا عبد الله بن عمر وهو بيموت على فراش الموت قال ايه قال ايه ابن عمر وهو على فراش الموت سمعنا الصلاة على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل على النبي قال لهم يا جماعة أنفذوا وعدي مع فلان ماذا؟ قال إن فلان كان خطب بنتي وقد أعطيته شبه وعد مش وعد نافذ شبه وعد وأشهد الله أنني قد رضيت به زوجا لابنتي فبلغوه ذلك لأنني أخشى أن ألقى الله وأنا ثلث منافق يا سلام يا سلام على المجتمع النظيف اللي رباه النبي يا سلام على المجتمع العظيم اللي رباه النبي اللهم صل على النبي وبعدين هو الحضارة والمدنية ما الحضارة هي الخلق عمر الحضارة ما كانت ناطحات السحاب ولا كانت العري ولا كانت الخم الحضارة هي الأخلاق وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يزوج ربه بخلاق فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق وإنك لعلى خلق عظيم النبي رب أخلاق النبي رب رجالا ابن عمر زعلان وهو على فراش الموت شوف افتكر ايه وهو بيموت وهو بيموت قال لهم يا جماعة أنا كان بيني وبين واحد عهد ووعد دي خطب بنتي وأنا قلت له ربنا يستر فالكلمة دي فيها أمل أنا ما قلتلوش أنا حدوتها لك كنت لسه بفكر قلت له ربنا يسهل الكلمة دي فيها شبه وعد انا خايف ان انا اخلف مع هذا شبه الوعد فالقى الله بثلث نفاق لان ايات المنافق ثلاث اذا حدث كذب اذا وعد اخلف اذا اؤتمن خان فانا خايف من الكلمة اللي قالها للراجل خايف ان القى الله فيقول له يا عبد الله لقد وعدت فلانا فأخلفت وخلف الوعد صفة من صفات النفاق الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من يمن المرأة خفة مهرها ويسر زواجها ان يكون الزواج مسهل ما يقعدش سنة واثنين وثلاثة في إملاء شروط ومفاوضات مباشرة وغير مباشرة انت عليك الثلاجة والسجاد والنجف دول على العريس والمطبخ على العريس يحطوا على العريس وعلى دماغ العريس مطابخ ومعاطف ويجي العيد الكبير ما كانش يدخل على حماته وفي يده ذو القرنين تقول له مش هكمل الجوازه يا بنتي ما تستاهلش منك قاروص يا ست بطلي مقمقه للحلم الحاله دكه يعني ما تستحملش ده جواز ايه ده جواز ايه ده لغايه ما يزهق وبعدين بعد الجواز يغيب داخل في شوط من الاقساط كل شهر قسط سجادة وقسط نجفة وقسط ثلاجة نص المرتب اقصاه يجي يلقى الله وعليه لسه متقص وملك الموت يقول له تعالى يا أخوي. يقول له علي اقصاص يقول له ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها ويموت مدينا والحبيب عليه الصلاة والسلام حذر من دين الميت فقال نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى ولذلك شوف النبي بيصور المسألة دي ازاي النبي جت جنازة قدام النبي
النبي النبي سأل الميت ده عليه دين قالوا له عليه دين يا رسول الله عليه قد ايه قالوا عليه درهمين النبي قال صلوا عليه انتوا النبي ما كانش بيصلي على المدين الاول لغايه ربنا ما وسع الارزاق فكان النبي يسال عن المدين عليه دين اذا قال لا ما عليهوش يصلي النبي قالوا عليه دين النبي سد الدين ومن معه هو من مع النبي وصلى عليه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فسأل اللهم صل على النبي فلان ده عليه دين قالوا عليه درهمين النبي صلوا عليه انتم فواحد اسمه أبو قتادة من الصحابة قال له صلي عليه يا رسول الله وأنا كفيل بالدرهمين ما هم مش عايزين صلاة النبي تفوتهم لأن الميت اللي النبي صلى عليه تعتبر صلاة النبي عليه شفاعة يوم القيامة اللهم صل على النبي
شفاعة لأنه بيقول اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته اللهم أكرم نزله ووسع مدخله ده النبي اللي بيقول ودعوة النبي ديت عبارة عن دعوة مسجلة بعلم وصول تفتح لها أبواب السماء لأنها صاعدة من قلب النبي الطاهر إلى رب العالمين القادر فأبو قتادة قال له يا نبي صلى عليه وأنا الدرهمين حسدته خلاص هذه كلمة شرف ولذلك الصحابي لما قال النبي محمد أنا كفيل بالدرهمين النبي صلى وبعد ما صلى فات كم يوم والنبي فقابل أبو قتادة قال له هل أديت عنه دينا؟ شوف النبي مهتم بإيه؟ كل حق من حقوق العباد يعني كان يقدر النبي يسكت يسدد ولا ما يسددش النبي معاه انما النبي لما كان يصدر قرار كان يعمل عمليه متابعه انت سددت الدين اللي كان على اخوك اللي مات قال له نعم يا رسول الله شوف النبي ده قال له ايه قال له الان قد بردت عليه جلدته جلده كان بيخلي شوف جلده كان حامي عليه في القبر لما انت سددت الدرهمين عنه الله برد عليه جلده ارتاح شفتها ده لما يبقى واحد عنده ارتكالية وعمال نازل هرش بايديها وعنده بتاع بتاع السيميا دي المرض الجلدي وعمال يهلك في جلده وبعدين يديها المرهم يؤدي هذا الشيء فالدين يا اخوانا من اكثر المسؤوليات امام الله بعدين النبي يقول تأتي على أمتي أيام يكون هلاك الرجل فيه بسبب أهله يعني إيه يا رسول الله يعني إيه يا حبيب الله سمعوني الصلاة عليه ولا اللهم صل عليه بيقول النبي هتيجي أيام على الناس الراجل يهلك بسبب أهله بسبب مراته ليه تكلفه ما لا يطيق فيمد يده للحرام فيتردى في مراد الهلاك نفس الحالة اللي الناس ماشية بيها النهارده ما فيش جواز إلا إذا كان فيه سجاد وفيه نجف وفيه ثلاجات وفيه مطبخ إديان وهم عارفين ان حالة الزوج لا تسمح بهذا فيضطر يمد ايده للحرام روح يا فلان اصرف السيك ابو 100 جنيه اللي هو مزود على المية حرف سين وبيت تبقى 600 جنيه يضرب ال 500 بجيبهم ويودي المية للمصلحة ولا بد يوما ان يكشف امره يدخل السجن ولذلك شوف القاعدة للنبي محمد بيرسمها بيقول رحم الله امرأ عرف قدر نفسه وبيقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وتنفع السجادة بإيه إذا ساءت العلاقة بين الزوجين النجفة تنفع بإيه إذا وقع الشجار بين الزوجين ثلاجة تنفع بإيه لو كانت النيات سيئة ولذلك شوف سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام جت كده فاطمة بنته قالت له عايز خدامي يدخل حاجة ويدور الراحة ويشيل في المية ويبني في البيت كانت بتكنس وبتدور الراحة وتشيل قربة المية على صدرها مين ريحانة رسول الله ريحانة النبي تقول من تطوير الراحة تكنس البيت تقول من كنيس البيت تملى قربة المية بنت النبي محمد بنت سيدنا النبي الذي رفع الله ذكره وشرح صدره وجعله خير خلقه يوم سيدنا النبي يقول لها اتق الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك واعملي بعمل أهلك فإذا آويت إلى فراشك تقولي سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله أكبر أربعا وثلاثين هذه المئة خير لك من الدنيا وما فيها فتقول فاطمة رضيت بالله ورسوله وعاشت مع علي عيشة راضية لا تسمع فيها لاغية أسأل الله العلي العظيم أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا